السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وخلق منهم وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله وأنا أحبكم في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان وأن ينجينا وإياكم من الفتن وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن يعافينا وإياكم من البلاء أحبتي في الله أحبتي في الله كيف حالكم مع الله ايه الاخبار قلبك عامل ايه قربك من ربنا اخباره ايه ارتفاعك في الدرجات وترقيك الى الله حاصل ايه قل لي ايه اخبار القران والذكر والقيام والدعاء والبكاء ورقه القلب طمني عليك ايه الاخبار اسال الله عز وجل لي ولكم القبول والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم تقبل ربنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل إخوتي في الله مع أصول الوصول إلى الله تعالى نأخذ أصلا جديدا الليلة اليوم نأخذ أصلا جديدا في هذه الحلقة وهو لا تلبس ثياب الفراغ أثناء العمل لا تلبس ثياب الفراغ أثناء العمل أيها الإخوة اسمحوا لي وببساطة رجل الميكانيكي اللي فاتح ورشة جنبنا عنده صبي اسمه لسط عبده لسط عبده تلاقيه لابس العفريتة الزرقاء المزيتة ووجهه وإيديه وكله شحم طول الأسبوع في مرة قابلته يوم حد قابلت واحد لابس بدلة سودة وكرافته حمراء والمنديل الاهرامات الاحمر في جيبه وشعره النكشه بتاع الشباب ديك والنضاره السوداء مين ده؟ قال لي انا لست عبده معقوله؟ قال لي اه اصل النهارده اجازه خارج اتفسح قلت سبحان الله العظيم لو لست عبده ده الصنايعي اللي شغال في الورشه جه تاني يوم الورشه باللبس ده القميص الابيض والبدله السوداء والجرافته الحمراء ها والنضاره والشعر ال... صاحب الورشه يقول له ايه؟ يقول له لا روح ده مش لبس شغل ده مش لبس ناس عايزه تشتغل ده لبس الفسح لبس الناس اللي عايزه تتفسح هو ده الاصل اللي هنشتغل عليه النهارده لا تلبس ثياب الفراغ اثناء العمل انت هنا في الدنيا هذه الدنيا دار عمل الاخره دار جزاء دار فسحه فما تحاولش تعيش في الدنيا شهواتك انا كنت ناوي اعمل حلقه فضفضه اسمها للشباب فقط حلقه من الش... من ال... من فضفضه برضه في فضفضه بس عنوانها الشباب وحلقه عنوانها المراه وحلقه عنوانها آه، وهكذا الشاهد ايه عشان اقول للشباب اللي بيشتكوا هو احنا اللي بيشتكوا الشباب بيقولوا واحنا هنعيش عباده على طول مفيش وقت لهو ووقت لعب ووقت فرفشه وقت اقول له احنا هنا في الدنيا قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر الدنيا سجن المؤمن هنا واحنا عايشين في الدنيا سجن وزي ما انتم عارفين السجن له ظروفه له لبسه له احكامه له حبسته له مواعيده له ضوابطه سجن فكذلك العبد المؤمن في الدنيا في سجن سجن التكاليف التكاليف الشرعيه مكتفاه اجي اتكلم مع واحده شرعيه ما ينفعش ابص ناحيه ما ينفعش اكل مش عارف ما ينفعش انام في الوقت الفلاني ما ينفعش سجن بس هذا السجن مدته بسيطه جدا ستين سنه او اقل واكثر حاجات بسيطه وبعدين أبد الآباد في آخر انفتاح لهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون الشهوات دي عندك شهوة ايه شهوة الاكل في الجنة بلا حدود شهوة الفرج في الجنة بلا حدود عشان دي اللي قال الناس كلها شهوة ايه عندك شهوة ايه شهوة ايه شهوة المنظرة بلا حدود فاصبر شوي لا تلبس ثياب الفراغ اثناء العمل دايما اقول لابني وهو عايز العب على الكمبيوتر شويه يا ابني احنا ايام امتحانات خلص امتحاناتك وانجح وبعدين افتح لك الكمبيوتر هي كده وانا هنا بقول لك انت كمان خلص الدنيا وانجح وادخل الجنه وافتح شهواتك على الاخر ستجد مجال هذا الانفتاح انفتاح في, كمي في جميع الشهوات انت بس كده يخطر على بالك انك تشتهي كذا تلاقيها بين ايديك لا تلبس ثياب الفراغ اثناء العمل اليومين دول يومين شغل مش يومين اكل ولا شرب ولا نوم عشان كده سيدنا النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعد الناس بقى فضل محرم كام يوم واشتغل يوم التروية ويوم عرفة ويوم العيد جاء تاني يوم العيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل ففي أيام أكل وشرب في أيام العيد دعهما فاليوم عيد لتعلم يهود أن في ديننا فسحة في فسحة بين الحصص أثناء الشغل في فسحة لكن مش هي الأصل أنت في أيام شغل أيام امتحانات قال سبحانه وتعالى إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا آه اللي على الأرض ده العمارات والعربيات والنساء والأولاد والفلوس واللبس والأكل والشرب زينة والعلماء يقولوا إيه قال سبحانه وتعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا العلماء يقولوا إيه هما زينة وليس قيمة تقيم بها الأشياء المال والبنون زينة عارف يعني إيه زينة لما تبقوا معلقين زينة عارف لما المرأة تتزين حتى زينة مكياج بودرة روج إلى آخره هذه الزينة شيء زائد على الأصل سريع الزوال سريع الزوال هي كده الزينة كده عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ايه واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء شوف السرعة كماء إن أنزلناه من السماء فاء للترتيب والتعقيب فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما فأصبح هشيما تزروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات والباقي رأي والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا هذه الزينة الزينة اللي انت شايفها في الدنيا الزينة اللي قدامك اللي انت شايفها دي هذه الزينة سريعة الزوال ربنا جعلها ابتلاء فالعربيات والعمارات والنساء والأولاد والفلوس زينة سريعة الزوال أنت مبتلى بها إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها ليه؟ لنبلوهم أيهم أحسن عملا اختبار هتعرف تشتغل وتكون عبد صح وتستغلها للآخرة ولا لا لا تلبس ثياب الفراغ أثناء العمل قال ابن القيم لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية هل لي أن أوسع لنفسي في المباحات قال عند نفسك من الغفلة ما يكفيها هل لي أن أوسع لنفسي في المباحات قال له عند نفسك من الغفلة ما يكفيها الغفلة اللي انت فيها كفاية مش ناقصة مباحات كمان مباحات الأكل والشرب والنوم ونكاح الزوجة وملاعبة الأولاد دي مباحات أوسع فيها أزود فيها قال له لا أنت عندك غفلة كفاية فخليه اقتصر من المباح على القليل لأنه ما فيش وقت توسع في العبادات لتكون هناك على أقصى ما تشتهي على أعلى ما تشتهي هناك هتفضى الزوجة اللي بتشتكي النهاردة إن زوجها ما بيقعدش معاها في الجنة يبقى قاعد معاكي ليل ونهار ما بيقولوش حاجة غيرك الزوجة اللي بتشتكي إن زوجها ما بيقولهاش كلام حلو وانت ما بتقوليش ما فيش وقت ما فيش فرصة في الجنة عشان كده عايزين نجتهد في ايام العمل ان احنا نوصل الجنة وساعتها نرتاح قيل لعمر بن الخطاب متى يذوق العبد طعم الراحة تعبنا هنرتاح امتى قال عند اول قدم يضعها في الجنة اول ما نحط رجلنا في الجنة دي الراحة اما اللي عايز يرتاح هنا الدنيا ما فيهاش راحة هي كده مخلوقة كدرة تعرف لو واحد شهوته في الأكل لو زودها شوية تبقى نكد بطنه توجعه لو واحد شهوته في الشهرة لو زادت شوية تبقى نكد وشوف المشاهير بيعانوا من ايه اللي اتقتل في عربيته واللي مش عارف ايه واللي جراله ايه واللي بيطردوا الصحفيين والصور والفضايح وال... اللي شهوته الفلوس بتقتله الفلوس الفلوس بتقتله هي الدنيا كده كلها كدر كل لذاتها منغصة وكل شهواتها مكدرة وكل نعيمها زائل إما أن تتركه وإما أن يتركك ده أصل من أصول الوصول إلى الله تعالى لا تلبس ثياب الفراغ أثناء العمل أنت هنا في دنيا بعض الناس عايز الدنيا دي عايز ما يمرضش ما يتعبش ما يتنكدش ما حدش يزعله ما حدش يضايقه ما حدش يقرفه ما حدش يخونه ما حدش يأذيه لا انت كده طالب الجنة هنا الدنيا دي هي كده الدنيا هي كده مخلوقة كده الناس كده طبعهم كده لازم ما تنفعش الدنيا غير كده أما في الجنة مش هتشوف غير اللي بتحبه ولا هتسمع غير اللي بتحبه في الجنة مفيش حتى عرق مش هتعرق يعني بعض الناس مشكلتهم في الدنيا دي ريحة العرق مثلا أو كتر العرق في الجنة رشحهم المسك ما يعرق تبقى ريحة العرق مسك اه والله أنا نفسي أوصف لكم الجنة شوية الجنة اللهم ارزقنا الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل الجنة في الجنة لا يمتخطون لا يتفلون لا يبولون فيش بول ولا يتغوطون فيش حمام فيش قال لا امال الاكل يروح فين ده احنا داخلين الجنه قلت لي فيها اكل اه تاكل زي ما انت عايز الاكل يروح فين قال يخرج رشحا او جشاء رائحته كرائحه المسك معقوله ما ربنا اداك نموذج ومثال بسيط قوي هنا ان النحله بتخرج عسل وان الورده بتخرج طيب عطر فانت هتبقى احلى من الورده وارق من النحله في الجنه في الجنه لا تلبس ثياب الفراغ اثناء العمل وقت الشغل ما تحاولش تعملها جنة تحصل على كل شهواتك مش كل اللي انت عايزه تعمله مش كل اللي نفسك فيه تاخده تحصله مش كل اللي انت بتطلبه توصل له سيب حاجة للآخرة من ترك شيئا لله عوضه الله في الآخرة خيرا منه النهاردة مشهورة الجملة دي على إن من ترك شيئا في الحرام عوضه الله خيرا منه في الحلال اصل الجمله ديك عند السلف مش كده اصلا من ترك شيئا من الدنيا لله عوضه الله في الاخره خيرا منه واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه بما اسلفتم في الايام الخاليه الايام الخوالي الخاليه من الطعام الخاليه من الشراب كلوا واشربوا كل يا من لم تاكل واشرب يا من لم تشرب لذلك للصائمين باب اسمه باب الريان من الري لما عطشوا في الدنيا ربنا شبعهم في الآخرة أرواهم الريان وزيادة الألف والنون في الكلمة دايما يقولوا تفيد الامتلاء زي شبعان وعطشان وغضبان تفيد الامتلاء الألف والنون إذا زادت في الكلمة تفيد الامتلاء الامتلاء فالشاهد أن هذه الدنيا اترك ما فيها اترك بعض الحلال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال ما تستقصيش الحلال يعني ما تاخدش الحلال إلى أقصى ما فيه على حدود الحرام تقع حمى سيب شوية حلال لله قول لي يا عم انت بتتكلم في ايه النهارده الناس عايزين نقول لهم سيبوا الحرام تقول انت انا ما بقولش سيبوا الحلال انا بقول بس حته حته الشبهات حته حتى لو كانت حلال سيبها لله وهيعوضك خيرا منها وتستمتع في هذه الدنيا بالترك لا تلبس ثياب الفراغ أثناء العمل فضل النقطة الأخيرة اللي هي أثناء العمل فين فين العمل آه فين العمل فين العمل فين الشغل يا عبد الله سيدك النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل حتى تورمت قدماه عثمان بن عفان ختم القرآن في ركعة طلحة بن عبيد الله سرد الصيام عشرين سنة أبو هريرة كان يستغفر 13 ألف كل يوم أنت عملت إيه فين العمل عشان كده ليا وقفة تانية معاكم بعنوان نظرية التعب الناس اللي مش عايز يتعب لربنا انت مش عايز تتعب لربنا ليه اتعب وربنا بيقدر تعبك اتعب لله كثير من الناس يجي مثلا في صلاة التراويح يقول لك لا انا مش هروح المسجد ده لا لا بيطولوا بتعب طب ما تتعب هجرة ايه لو تعبت ما ياما ناس ياما انت تعبت للفلوس ما ينفعش تتعب للجنه ياما تعبت وخدمت ناس قلالات الأصل ما قدروش تعبك ولا ادوك جزاءك وكلوا حقوقك صح طب ما تتعب لله اللي هيقدر تعبك ويديك حقك وزيادة وتبقى عنده مكرما ليه ما نتعبش لله ليه ما نعرقش لله ليه برجلينا ما توجعناش لله وظهرنا يوجعنا لله هيجرى ايه لو صلينا صلاة طويلة شوية واحد يقول لك يا أخي فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاج حاضر يا عم الحاج لكن هو المرض ده ما بيجيش إلا وقت الصلاة يعني اشمعنى المرض بقى يجي واحنا بنصلي طب ما انت واقف قدام المسجد ساعة واقف في طابور العيش ساعة إذا كنت بتجيب ولا واقف في السوبر ماركت عمال تلف وتنقي ساعة ولا واقف بتتكلم في التليفون ساعه وداير بتدور بيه في الشقه ولا اللي واقف بيلعب كوره ولا واقف في ماتش كوره ولا بيتفرج على كوره ولا بي... والى اخره ياما بتبقى واقف في البلكونه وطالع نازل اشمعنى عند ربنا بقى ويجي التعب اتعب لربنا شويه لان دي دار عمل دار سعي دار بذل والجنة محتاجة بذل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة هتبيع نفسك ومالك لله امتى هتبيع امتى خلاص الدنيا بتنقضي والآخرة بتقترب والسلعة في إيدك بيع هتبيع لربنا إمتى الحق قبل ما تفسد السلعة في إيدك وما تطلعش تاني اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا الله الله الله يا غافر الذنب وقابل التوب يا مالك الملك والملكوت يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا منان يا منان يا منان يا رحمن اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تتقبل أعمالنا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا اللهم إنا نسألك أن تتقبل أعمالنا اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وعلمائنا ومشايخنا وكل من له حق علينا وإخواننا وأحبابنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار رب نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته